السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة فاطر كنا توقفنا عند قول الله عز وجل آية العاشرة خلصنا انتهينا من الآية عشرة قول الله عز وجل في 11 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير تكلمنا المرة اللي فاتت فضل من الله عز وجل وتوفيقه في بداية هذه السورة العظيمة وابتداء هذه السورة بالحمد والكلام على فاطر السماوات والأرض وحقيقة طول ما احنا ماشيين في السورة زي ما قلنا بنجد ملمح كده اسمه ملمح التنوع بنلاقي التنوع موجود كتير في السورة التنوع بين المخلوقات التنوع في الألوان التنوع بين ان الصنف الواحد حتى في منه أنواع شتى وزي ما قلنا بدأت السورة ان في مخلوق واحد هو الملائكة وظيفة واحدة هي رسل وبالرغم من ذلك في تنوع مثنى وثلاثة ورباع أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع هنشوف ان ملمح التنوع ده مكمل معانا طول الصورة بعد برضو الكلام عن أن الله عز وجل هو الخالق الله عز وجل هو الرزاق الله جل هو الذي يملك كل شيء بعد الشروط ده ربنا سبحانه وتعالى قال ان في ناس بتبتعد عن ربنا سبحانه وتعالى بسبب ايه بسبب ان هي بتتعامل بالاسباب المادية فتظن ان العزة في غير طريق الله عز وجل بتظن ان هو لو مشي في طريق ربنا مش هينال العزة فربنا سبحانه وتعالى بيصحح لنا هذه المعلومة ويقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اللي عايز يعيش في عزة ومنع وطمأنينة وسكينة فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء عنده سبحانه وتعالى وحده قال الله سبحانه وتعالى وأنه هو وحده وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق زوجين الذكر والأنثى فبعد الآيات قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه وتكلمنا في الاحتمالات بتاعت الآية فبدأ شوط تاني من قدرة ربنا سبحانه وتعالى المطلقة القدرة أيضا وما فيها من تنوع وأن الذي يفعل هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى بحيث أن نجد أن القرآن دايما القرآن بيخاطب الإنسان ككل مش بيخاطب عقلك يعني القرآن مش بيقول لك لو, لو كان القرآن بيخاطب بيدينا معلومات فقط كان ممكن القرآن كله يخلص ثلاث صفحات إن الله واحد الله يريد من الناس ان هم يعبدوه الله عز وجل خلق جنة الله عز وجل خلق نار اعملوا الحاجات اللي تدخلكم الجنة ما تعملوش الحاجات اللي تدخلكم النار خلص القرآن لكن القرآن بيخاطبك كبني آدم ليك مشاعر خوف ورجاء وحب وأمل وعندك ممكن تحبط وفي يأس يعالج كل هذه الأشياء فيك ككل فتجد ان شوط يحط لك المعلومة في وسط شوط مثلا من الكلام عن قدرة ربنا قبل المعلومة كلام يعني الكلام هنا عن العزة قبله كلام عن قدرة ربنا وبعده كلام عن قدرة ربنا فتستقر هذه الحقيقة في قلبك توقن يعني خلاص لما تسمع لله العزة جميعا فعلا لله العزة جميعا بدأ الشوط ده من قول الله عز وجل والله والبداية باسم الله عز وجل العلم لفظ الظاهر مش وهو الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا كلم هنا ربنا سبحانه وتعالى برضو ان اصل الخلقة بتاعتنا كلها واحدة وان البداية بتاعتنا كلها واحدة وهي التراب وبالرغم ان البداية من تراب وبعدين نطفة الا ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان احنا نبقى ازواج عشان كده ما قالش ثم جع... خلقكم قال ثم جعلكم ازواج ربنا خلى ان قضية التناسل تبقى عن طريق زوجين ثم جعلكم ازواجا يعني وخلق منها زوجها ربنا خلى فيه التزاوج ده التزاوج ده فيه اختلاف ما بين الرجل والمرأة في تنوع في اختلاف هنا بقى التنوع نافع زي ما نشوف ان في الصورة احيانا التنوع يكون نافع واحيانا التنوع يكون ضار احيانا التنوع يكون مقبول واحيانا التنوع يكون غير مقبول زي ما هيبقى عندنا تنوع في درجات اهل الايمان وهيبقى احيانا تنوع ان في مؤمن وفي كافر فالمؤمن لا يستوي مع الكافر لكن أهل الإيمان يخشوا الجنة حتى لو في بينهم فروقات ودرجات فإن ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا طبعا كلمة ثم دي بتفيد ان في مرحلة عظيمة عشان الانسان ينتقل من تراب الى نطفة او الانسان ينتقل من النطفة الى مرحلة التزاوج ده شوط عظيم جدا من القدرة لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع احد ان يفعله الا الملك سبحانه وتعالى فعايزك تقرأ الايات كده والله خلقكم من تراب اما تجيب شوية تراب انا اللي من لحم ودم ومشاعر وبتحرك وبفكر وبفعل و و و ده كان اصلي ازاي ازاي تحول هذا التراب الى هذا الانسان ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا قلنا هنا برضو التنوع ونجد ان الانسان هنا بيمر بمراحل ان الاية دي بتتكلم عن مراحل خلق الانسان من اول التراب الى ان يموت وان طول فترة المراحل دي من اول ما كان تراب نطفة ازواج وهو في الحمل وما تحمل من أنثى ولا تضع أثناء مرحلة الوضع وأثناء مرحلة النمو وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره كل المراحل دي الإنسان لا يستطيع أن يفعل فيها شيء ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقدر إمتى يحصل إن النطفة تتكون الله عز وجل بيقدر إمتى الحمل يتم الله عز وجل بيقدر هل الحمل ده هيتم الآخر ولا لا الله عز وجل بيقدر الحمل ده هينتج إنسان سوي ولا لا الله عز وجل بيقدر ان الانسان ده يفضل عايش لغاية امتى الله عز وجل هو يفعل ذلك وحده سبحانه وتعالى فازاي انسان بعد كل ده وهو مفتقر الى الله عز وجل في قبل وجوده وفي اثناء وجوده وفي بعد وجوده فيما قبل الخلق فيما قبل خلقه واثناء الخلق وبعد الخلق هو مفتقر الى الله في كل هذه المراحل فكيف يلجأ الى غير الله سبحانه وتعالى ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه الآية دي ما جاتش بتعبير إيه أي أنثى تحمل الله عز وجل يعلمها لا جت بصيغة الحصر والقصر كأن حصل مسح كده استقصاء لكل البشر وبعد ما جبنا كل البشر فصلنا الإناث عن الذكور وبعد ما فصلنا الإناث عن الذكور الذكور عملنا بحث في رحم كل امرأة مين فيها اللي هيحصل او مين الاول اللي هتصلح للحمل وبعد ما جبنا اللي هيصلحوا الحمل مين فيهم اللي حصل فيهم حمل فعلا ويتم اكتشاف ده مبكرا هذا كله عند الله عز وجل لا يساوي طرفة عين ده في معايير البشر لما يحبوا يعرفوا كده ومش هيعرفوا لكن الله عز وجل بيقول وكأن اي انثى قبل ان تحمل تستأذن وما تحمل من انثى ولا تضع ايه إلا بعلمه كأنها قبل أن تحمل تستأذن وقبل أن تضع تستأذن فإن أذن الله عز وجل تم ذلك وإن لم يأذن لم يتم ذلك كالشمس زي ما يجي لنا والشمس والق... سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الشمس قبل أن تطلع يوميا تستأذن الورقة قبل أن تسقط وما تسقط من ورقة إلا الورقة تستأذن المؤمن لما يعيش هذه الحياة ويستشعر بيقين ان كل شيء في الكون هو ملك للملك سبحانه وتعالى ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن الا باذنه خلاص بيبقى انسان موقن هو يعلم ان كل اللي حواليه جنود ربنا وما يعلم جنود ربك الا هو يعلم ان الارض ارضه سبحانه وتعالى والسماء سماؤه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لذلك الراجل اللي كان اقترض مئة او الف دينار وراح لراجل غني وقال له انا عايز 1000 دينار قال من كفيلك قال الله كفيلي قال من وكيلك قال الله وكيلي واخذ الالف وسافر وبعد ما جه موعد السداد جه يركب البحر ما لقاش سفينه فحط المال حديث البخاري وحط المال في زجاج ورماها في البحر العجيب هو ليه رماها في البحر ده عنده يقين اولا هو اخذ بكل الاسباب المتاحه امامه هو يعلم ان البحر ملك ربنا وهو قال الله كفيلي والراجل قال له رضيت بالله فاللي بينهم هنا ربنا فما راح ما لقاش السفينة قال يا رب أنت كفيلي والبحر بحرك والهواء هواءك والملك ملكك أخايف من إيه فرماها الراجل التاني طلع قعد ينتظر ما حدش جه لقى خشب قال خلاص أروح أحتطب بالخشب ده بيكسرها في البيت لقى المال الراجل التاني بعد فترة اللي رماله الفلوس جمع برضه ألف دينار أخرى وجاء وركب السفينة وبعدين قال له بعد ما وصل له قال له دي الفلوس معلش انا بعتذر ما عرفتش اجي لك في الميعاد قال له انت ما بعتش حاجة فما رضاش يقول له القصة شوف من اخلاصه قال له الم اقل لك اني لم اجد سفينة قال اذهب فقد قضى الله عنك فالشاهد وكأن الراجل مشي والتاني معتقد ان ربنا فعلا اللي قضى عنه لانه رضي بالله كفيل حتى ابو هريرة بيقول كنا نتنازع في المسجد حتى تعلو اصواتنا اصواتنا من ايهما افضل اللي رضي بالله كفيل ولا اللي كان عنده يقين مين اللي عنده يقين أعلى فالشاهد ان المؤمن لما بيتملك اليقين من قلبه فعلا بيتعامل هذه المعاملات خلاص يعلم ان كل شيء ملك الله سبحانه وتعالى ولا ولا يحزن ابدا ولا ييأس ابدا فيقول الله عز وجل وما تحمل من انثى ايا كانت الانثى سواء للبني ادمين او للحيوانات او حتى للزهور او لاي شيء وما تحمل من انثى وان كان فعل تضع للانسان ولا تضع إلا بعلمه يبقى الإنسان عشان يتحول من تراب إلى نطفة مرحلة التزاوج ثم الحمل ثم يستمر فترة في الحمل الله عز وجل هو الذي يقدر متى ينزل هذا الإنسان مهما الأطباء قالوا أن الحمل احتمال يبقى كذا احتمال يبقى كذا لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم حياة الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى طيب بعد ما نزل فترة الحياة وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب الفترة اللي يعودها وما يعمر من معمر قيل التعمير هو ستين سنة أو سبعين سنة يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين ربنا يعلم مين اللي هيقعد العمر ده كله ومين اللي هيموت وما ينقص من عمره مين اللي هيموت قبل كده مين اللي هيموت عند سن 3 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة دي مهما علم الإنسان لن يعلم موعد الوفاة دي حاجة استأثر الله عز وجل بعلمه سبحانه وتعالى لذلك كانوا جابوا واحد حاول ينتحر تقريبا 17 مرة فتحس سبحان الله يعني وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كأن هي قبل ما تموت كمان تستأذن مش واحد يقول لك أنا حر أنا هموت وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ليه معاد لا يتخلف عنه ولا ينقص من عمره إلا في كتاب كل ده اللي احنا بنتكلم فيه ممكن استقصاء ده في حياتنا ياخد شهور وسنين ومجلدات ربنا بيقول إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى فالتنوع في فترة البقاء التنوع في الشكل في الرحم التنوع في زمن النزول الوضع التنوع في كل ده الله عز وجل هو اللي بيقدره وأصل كل ده هو التراب يبقى نفس الفكرة مستمرة معانا أصل واحد ممكن ينتج عنه أشياء شتى وزي ما قلنا التنوع ده قد يكون نافع وقد يكون إيه ضار إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى وكلمة إن ذلك على الله يسير زي ما قلنا برضو بتزود تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى إنه ما يستصعبش حاجة على ربنا إيه إن الله عز وجل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتعاظمه شيء شيء أعطاه إذا سأل أحدكم فليعزم في المسألة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما حد يجي يطلب من ربنا ما يقولش اللهم أعطني إن شئت يقولش يا رب لو تشاء اديني لا فليعزم في المسألة وليلح في الدعاء فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه مفيش حاجة عظيمة عند ربنا مفيش حاجة يقول لك أصل ده كبيرة قوي مفيش حاجة دي كبيرة عند ربنا إن ذلك على الله إيه يسير سهل هين طيب وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها سورة فاطر زي زي سورة الأنعام وسورة الرعد وغيرها من بعض الصور اللي فيها الكلام عن قدرة ربنا كتير والآيات الكونية الكلام عن الآيات الكونية لما بيجي في القرآن له أكثر من دلالة إما الدلالة على قدرة الله في الخلق أو الدلالة على دلالة هذه المخلوقات على البعث قد يراد باللي أنا هقوله قد يراد بالآيات كل اللي أنا هقوله ده يبقى قد يراد بهذه الآيات الدلالة على قدرة الله المطلقة أو الدلالة بهذه المخلوقات على البعث أو الدلالة على عجز الإنسان عن فعل مثل هذه الأشياء ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ما تعرفش تعمل أنت كده يبقى قدرة ربنا المطلقة الدلالة على البحث عجز الإنسان أو الاستفادة من هذه المخلوقات في حياة الإنسان لأن يعني اللي خلق الخلق هو المخلوقات دي هو اللي خلق الإنسان فممكن الإنسان يستفيد من هذه الأشياء في حياته المعنوية كما أن لله عز وجل سننا في الخلق كذلك في سنن في حياة الإنسان المعنوية إزاي؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الظلمات والنور خلق الإيمان والكفر فالكفر أشبه بالظلمات والإيمان أشبه بالنور لذلك النور دايما في القرآن يأتي مفرد لأنه حق واحد والظلمات دايما في القرآن تأتي جمع لأن الكفر طرائق قددا والحل عشان الظلمات تمشي مش ان احنا نقعد نزعق ونقول امشي يا ظلمات الحل ان الظلمات تمشي ايه اللي يحصل ان النور يجي بس اول لما يجي نقول جاء الحق ايه اللي هيحصل زهق الباطل زي ما قلنا في اخر سبق يبقى اذا الاستفادة من هذه المخلوقات ودايما ودي نقطة كتير جدا في القرآن يعني يعني ممكن صعب احصائها في القرآن حتى ان الاقسام تأتي بقسم شيء مخلوق مادي على سنة معنوية من السنن مثلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حفظ يقسم الله عز وجل بحفظ السماوات على اتساعها على أن الله عز وجل يحفظ الإنسان مسألة الحفظ كذلك الصراع بين الماء والنار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل إذا الآيات الكونية اللي بتذكر في القرآن لها أكثر من دلالة قد تراد بها كل هذه الأشياء من هذه الدلالات لما تيجي آيات كونية إن احنا ممكن نسقط الآيات دي على حياتنا ان احنا نستفيد من الحاجات دي وبالفعل بدأ حتى ناس يقولوا ان حتى صفات ال- ال- الجمادات وصفات ال- الحاجات دي ممكن الانسان يستفيد منها في حياته ان ممكن يبقى في شخص آه، ش- شخصيته قوية زي المعدن كذا او واحد آه، والعياذ بالله ممكن تصل بيه الدناءة انه ممكن يصل الى طريقة تفكير حيوانية زي الحيوانات كذا لذلك قالوا في آه، زي نفس آه، بهيمية او سبعية او حيوانية او او ذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى لما جاب لفظ عمل السيئات مع الإنسان المسرف في السيئات جاب لفظ بيس- للحيوانات قال الله عز وجل في سورة الجاثية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون الاجتراح ده السباع والكلاب لما بتيجي تاكل فريسة مش عايزة حد يشاركها في الفريسة بتاعتها فمش بتاكل على قد الحتة بتاعتها خلاص مش بتقطع حتة مثلا وتاكلها ده بعد ما بتموت الفريسة بتاعتها تقعد تنهش في كل حتة تجرح فيها عشان تبوظها محدش يجي ياكل معاها حتى لو مش تاكلها كلها ده دلالة على النهم ويعني اللي موجود عندها والطمع فالإنسان والعياذ بالله لما بيفجر في المعاصي ويجي يعمل معاصي تلاقيه بيسرف يفجر في المعاصي فربنا هنا جاب لفظ وربنا سبحانه وتعالى قال ان هم كالانعام بل هم اضل دي مقدمة عشان نفهم منها التنوع اللي جه في الصورة ده تحديدا وان كلمة وما يستوي جت معانا هنا في الصورة اكتر من مرة وما يستوي البحراني هذا عذب فرات وما يستوي وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات زي ما هيجي لنا ان شاء الله فبعض العلماء قال المقصود من هذه الايات اسقاط الايات دي على المؤمن والكافر والحق والباطل ذلك الإمام الزمخشري مثلا قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج قال المقصود بالعذب الفرات ده الإنسان المؤمن والملح الأجاج ده الإنسان الإيه؟ الكافر وإن المؤمن طيب سهل مستساغ قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمت النار على كل هين لين سهل قريب سائغ شرابه السائغ الصاغان ده ان هو بينزل في يعني بيجري بدون ايه, إيه بدون صعوبة التاني فيه تجرع يتجرعه ولا يكاد ايه يسيغه مش مستساغ مش عارف يبلعه فالمؤمن سهل نافع للناس عذب خالص من الشوائب والكفر فقالوا ده زي ما ربنا خلق مخلوقات وبينها تضاد كذلك كأن دي برضو تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم لان احنا عندنا شوط طويل بدأ من قول الله عز وجل افمن زين انتوا تهتوا معايا ولا معايا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات النبي صلى الله عليه وسلم زعلان ان في ناس بتكفر فربنا بيقول له دي سنة سنة ربنا في الكون في تنوع في مخلوقات كده وفي مخلوقات كده كذلك الناس في منها المؤمن وفي منها الكافر في منها السهل وفي منها الصعب في منها العذب الفرات وفي منها الملح الأجاج حتى في الطبائع الشخصية في واحد كده في واحد شديد في واحد سهل فبعضهم قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج بعضهم قال المقصود هنا المؤمن والكافر طب ايه علاقة ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها طب ده كده فيه مدح للإنسان للبحر ال- الملح الأجاج ان احنا بنستفيد منه فهل المقصود ان الكافر برضه مستفاد منه بعضهم قال لا معنى الآية دي ايه كأن ربنا بيقول الكافر زي البحر الملح الأجاج بل الملح الأجاج أفضل منه لأنه نافع الناس وهو ليس أنفع الناس زي بالظبط قول الله عز وجل إيه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالإيه كالحجارة أو أشد قسوة بعد ما ربنا شبهها بالحجارة قال لهم لا ده حتى الحجارة إيه أحسن قال, قال بعد كده إيه في تكملة الآية وإن من الحجارة ولما يتفجر منه بقى ويشقق ويهبط من خشية الله جاب أنواع إن في اللي بيهبط من خشية الله واللي بيتشقق واللي بيتفجر منه الماء فقال ده حتى الحجارة أحسن منهم فكأن هنا بعد ما ربنا شبه الكافر بالملح الأجاج وخلاص الت- التشبيه استقر ودي حاجة ممكن ينفر منها الإنسان فربنا قال لنا ده البحر حتى الملح الأجاج فيه نوافع فيه منافع مش عند الكافر وبعضهم قال لا المعنى ان الله عز وجل الموضوع ملوش علاقة بالمؤمن والكافر الموضوع ان زي ما ربنا كان المني وخلق ال- الانسان الاول من تراب واحد ومواد خلق الانسان واحدة الايه اللي قبلها خلقكم من تراب ثم من نطفة لكن الانسان جه متنوع في الشكل وفي الاخلاق و- وفي كل حاجة حتى كل واحد له بصمة خاصة بيه فكذلك بالرغم ان ال- ال- البحر مية والانهار مية الا ان هما مختلفين فبرضه ده استكمال دلالة ربنا دلالة قدرة ربنا انه ان اصل الشيء ممكن هو يبقى واحد لكن ربنا قادر انه ينوع ده زي بالظبط الاية بتاع سورة الرعد يسقى بماء واحد هي طينة واحدة ومية واحدة اللي بتغذيها يسقى بماء واحد لكن ايه نفضل بعضها على بعض في الاكل دي ما يعملهاش غير ربنا فالتفاضل ده قدرة ربنا سبحانه وتعالى مطلقة وبعضهم قال المقصود فعلا المؤمن والكافر وان الكافر له منافع دنيوية يستفيد منه الانسان في المنافع الدنيوية لكن ليس له منافع ايه في الاخرة وقالوا ان ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها قالوا دي المنافع الدنيوية للايه للكافر وان الانسان المسلم هيتعامل مع الكافر في المنافع الدنيوية ان يستفيد منه في الدنيا لذلك ان الله عز وجل لا يص- لا يظلم احد مثقال ذرة سواء مسلم او كافر فالكافر لما يجي يعمل خير للناس يعطى بها في الدنيا ياخد اجره فين في الدنيا ويلقى الله عز وجل ليس له شيء معايا فالمنافع الدنيوية اللي بيقدمها الكافر للناس أشبه بالمنافع اللي بيستفيد منها الإنسان المسلم من البحر الملح الأجاج وبعضهم قال أيضا إن من جمال هذا التشبيه إن البحار الملح الأجاج أكتر من الأنهار وإن ده دلالة إن الكفر دايما هيبقى إيه هيبقى أكتر يعني ال- ال- نسبة الملح البحر ال- الملح الأجاج أكبر بكثير من الأنهار ده دلالة على كثرة انتشار الكفر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله بعضهم بقى اتكلم في الآيات دي كتير في الإشارات في مسألة الإيمان والكفر ودلالة العزب والفرات على الإيمان والملح والأجاج وقالوا إشارات وده اللي بي- إيه بعض العلماء بيسموه التفسير الإشاري أو التفسير بالقياس يعني إيه التفسير بالإشارة أو التفسير بالقياس إن ربنا اداك حاجة أنت بتقيس عليها حاجة شبيهة لها وبعد ما ربنا قال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها قدرة ربنا أنه يضع المنافع في الأشياء المختلفة زي ما جعل الملائكة رسل أولي أجنحة وبرضو أحيانا سبحان الله دي برضو نقطة آه، في اختلاف لو قلنا أن البحر ال- الملح الأجاج والعذب الفرات ده اختلاف طبائع الناس الشخصية أحيانا تجد سبحان الله ناس بتحب المعاملة دي ناس ما تجيش غير بالشدة وناس تحب ال- المعاملة اللينة تجد حتى ان الطبائع الشخصية واحد شديد تلاقي في ناس بتحب هذه الشدة وفي ناس بتحب لا المعاملة التانية فكلمة ومن كل تأكلون لحما طريا ان هذا التنوع ما بين الناس احنا اللي مستفيدين منه الناس بتستفيد ال ال لذلك حتى كتير من العلماء لما اتكلم في مسائل اختلاف العلماء في ال- إيه، في الشرع فبعضهم قال بسبب إيه، تصحيح الدليل ان واحد ما بلغوش الدليل او واحد صحح حديث وضعف حديث او او او وبعضهم لما ذكر من اسباب اختلاف العلماء ان في واحد بيميل للشدة فدايما بيختار اقوال معينة هو طبيعته نفسية واحد بيميل للاحوط واحد بيميل لليسر دي طبيعة شخصية قلما يستطيع الانسان يتخلص منها في اختياراته ايه الفقهية انه الانسان لازم يكون حذر في هذا فالشاهد ومن كل ايه تأكلون لحما طريا مهما تنوعت الأشياء ربنا سبحانه وتعالى يضع منافع في ذلك أو برضو بعضهم قال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها أن الله قادر على استخراج المنافع من الكافر سواء أنه يسلم أو أن هذا الكافر والفاجر ينصر الدين وهو كافر وفاجر إن الله جل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر يعني فرعون لما جمع السحرة جمعهم من كل مكان في مصر عشان مين عشان سيدنا موسى ينظرهم وأسلموا لو كان سيدنا موسى هو اللي عمل كده ما كانش يعرف يجمع الصحراء هيلف مصر كلها ازاي لانه قال ابعث في المدائن في كل مصر كلها حاشرين مين اللي جمع له الصحراء فرعون فقام بخدمة جليلة جدا للدعوة بالرغم ان هو مات كافر فكذلك احيانا يسلط الله عز وجل جند الغباء على بعض الكفار ويخليهم يعملوا اشياء تفيد المسلمين ثم يقول الله عز وجل وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون انت بتشوف اثر هذه النعمة نعمة البحار نعمة التنقل وترى الفلك فيه مواخر يمخر الشيء يعني بيشقه ترى السفن بتشق البحار وتسير فيها لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يبقى اذا اهم غرض اساسي لهذه النعم شكر نعم الله عز وجل الانسان لا ينسى ابدا ان الانسان مع طول الالف العادة بينسب الاشياء للاسباب المي السفينة على المية اصل الكثافة والحجم وال... والخصائص الفيزيائية بتاعت المية فالانسان اكتشف كذا هي مين اللي وضع هذه الخصائص يعني لما الانسان يستفيد حاجة من الحديد او من النحاس ويكتشف مثلا حاجة زي السبيكة او يكتشف اي حاجة هو بينسب الفضل لنفسه طب مين اللي, مين اللي اعطاك العقل انك تكتشف ومين اللي خلق هذه الاشياء ومين اللي... الذي وضع فيها هذه الخصائص بل مش مين اللي وضع فيها الخصائص مين اللي خلى الخصائص دي ثابتة تخيل لو خصائص المية متغيرة النهاردة نركب البحر بكرة تخاف ممكن ممكن خصائص تخيل لو كان الخصائص بتاعة المواد بتتغير تخيل لو الحديد مش صلب النهاردة صلب بكرة ما احناش عارفين من رحمة ربنا انه خلى الخصائص دي ايه ثابتة ما تتغيرش لو كانت الخصائص متغيرة لم تقم حياة للناس يخافوا يبنوا لحسن البيت يقع افرض الحديد بكرة بقى سائل ما عادش صلب وافرض المية ما شالتش السفن سقطت فاذا رؤية هذه الاشياء تستدعي الشكر من الانسان وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وانت بتطلب فضل ربنا ما تنساش تشكر ربنا ولعلكم تشكرون يولج الليل في يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ده على مستوى الأرض مستوى البحار والسفن على مستوى السماء حركة الليل والنهار هذه لا يملكها إلا الله عز وجل إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر هذا التداخل بين الليل والنهار وهذا الصراع أيضا قيل ده أشبه بصراع الحق والباطل وإن فيه وإن صراع الحق والباطل هيبقى متداول لما قال له هرقل سأل سأل أبا سفيان مين اللي بينتصر فقال إن الحرب بيننا وبينه إيه سجال دي من علامات الصراع بين الحق والباطل دي سنة إن الصراع دايما متداول وتلك الأيام نداولها بين الناس من الحكم اللي ذكرها العلماء ليه دايما الحرب سجال ليه مش المسلمين بينتصروا على طول لو المسلمين بينتصروا على طول كانت الناس كلها تبقى مسلمة لكن لازم ابتلاء ان الدين يمر بمراحل ضعف لو لما الدين يمر مراحل ضعف هنا هيظهر حقيقة الانتماء انت انتميت عشان للإسلام عشان تعبد الله عز وجل ولا عشان تاخد المغنم ومن الناس من يعبد الله على حرف قيل يعبد الله على حرف من المعاني الجميلة اللي ذكرت انه لما يروح يقاتل يقف على حرف الجيش فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه لما الجيش ينتصر هو واقف في الحرف أول لما الجيش ينتصر يقوم إيه يقوم داخل في النصب الله أكبر يقوم إيه وداخل أول لما الجيش يتغلب انا اصلا مش معاهم يقوم ايه يقوم لافف وماشي فمداولة الايام عشان يظهر ال الانسان الصادق من الانسان الكاذب يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وفعل يولج بصيغة المضارع ده من من رحمة الله ان مش مثلا بيبقى نهار وفجأة يجي ليل او بعدين ليل وفجأة يجي نهار لا ده الموضوع بيجي فيه نوع من الايه من التدريج ان الموضوع كده شوف منظر غروب الشمس وهي بتأتي وهي بتغرب كده ايه واحدة واحدة كده او الشمس وهي بتشرق فده من رحمة الله عز وجل وده ايضا سنة ان دايما التغيير بيجي على مراحل من التدريج احنا دايما احنا او احنا معتقدين دلوقتي في الزمن اللي احنا بنعيشه ان الخلافة الاسلامية سقطت 1924 ميلادي احنا معتقدين ان لغاية 1924 ميلادية كان ما كانش فيه اي اخطاء ولا اي حاجة وفجأة المسلمين وقعوا وعايزين حد فجأة يطلعنا لا الموضوع بيمر بمراحل ده قعد سنوات وقرون تمر بخ- بمراحل ضعف وانهيار كتير جدا جدا جدا وعشان تقوم برضو مش هتقوم غير كده غير من مجموع بذل لأناس كثير جدا وتراكم جهود لسنوات مشكلة ان ال- العقل اللي اتربى على انتظار صلاح الدين او انتظار المهدي دي مشكلة خطيرة جدا لذلك عجبني كاتب آه، في كتاب جميل قوي اسمه هكذا زهرة جيل صلاح الدين دكتور ماجد الكيلاني كان بيقول كلمة جميلة قوي اولا بيقول اختار اسم الكتاب مش هكذا زهرة صلاح الدين هكذا زهرة ايه جيل هو بيقول ان التغيير بوجود جيل مش بوجود شخص وقال بيقول لي انا استقرأت ال- الكتب في المقدمة استقرأت الكتب في صلاح الدين وجد آفة خطيرة جدا ان كل اللي بيتكلم بيتكلم عن الصفات الشخصية لصلاح الدين فقط فبيقول ده بيؤدي الى مشكلتين تربويتين خطيرتين جدا في المجتمع المشكلة الاولى بالنسبة لعامة الناس ان هم منتظرين صلاح الدين ان دورنا ايه waiting مشغل ال waiting وايه وقاعد في التكييف ومنتظر ايه ما بتعملش حاجه ليه منتظر عمه صلاح يجي ما ما- ما حدش هو مش هيعمل حاجه هو مش قادر يفهم ان كل شيء بيعمله هو خطوه في التغيير هو لبنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل ومثل الانبياء كمثل رجل بنى بيتا الا موضع لبنه فكلما مر رجل قال ما اجمل هذا القصر الا موضع هذه اللبنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانما انا لبنه في موضع البناء على مدار التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على نفسه موضع ايه لبنه طوبى في في ت- في قصر التغيير في بناء التوحيد على مدار التاريخ فبيقول بيؤدي الى جريمتين الجريمه الاولى بالنسبه للناس ان بيزرع عندهم ال- السلبيه والانتظار والجريمه الثانيه او المشكله الثانيه بلاش الجريمه المشكله الثانيه عند الشخص نفسه القائد يعتقد ان هو المغير الاساسي وان الناس لازم تك- كلها تخدمه وتعيش في كنفه ويبقى هو لا هو واحد من وسط ناس يعني صلاح الدين عنده مميزات طبعا وفاق بيها وصفات شخصية فعلا فقط وده موجود والفروقات الفردية موجودة بين البشر احنا لسه بنتكلم ان في ملح حتى المخلوقات في منها تفاضل لكن لازم يبقى في جيل ويخرج منه واحد افضل منه معايا فهنا مسألة سنة التدريج يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الكون كله بيتحرك والذي يسخر ويدبر هذه الحركة هو الله وكلمة يجري لأجل مسمى مش بتفضل تجري مزاجها ربنا بيقدر لها امتى وتنتهي امتى وتقف امتى الشمس تستأذن يوميا قبل أن تخرج حتى يأتي يوم تستأذن فيقال لها لا ارجعي من حيث أتيتِ انت لما تستحضر تصلي الفجر كده وتستحضر منظر الشروق ان الشمس الوقت بتستأذن تخيل تخيل لما تتعامل مع الكون بهذا القلب ان هذه المخلوقات العظيمة ملك لله سبحانه وتعالى مش معنى ان هي مسخرة وان الكون قائم على الاسباب والمسببات ان هي خرجت بره اه، تدبير ربنا سبحانه وتعالى لا لذلك ال- ال- يوشع بن نون لما نظر للشمس قال أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا تقف وقفت الشمس لغاية لما خلص القتال لأنه بيقاتل في آخر ساعة ويوم الجمعة والسبت مفيش قتال وعايز يخلص القتال بدل ما يرجع يستعده تاني ويجي السبت ويبدأ القتال من الحد تاني فعايز يخلص القتال في هذه اللحظة قال اللهم احبسها علينا فحبست الشمس ليوشع بن نون مش معنى ان هي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه مش معنى ان الكون قائم على الأسباب والمسببات والتسخير انه يخرج بره تدبير ربنا سبحانه وتعالى كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم دي اللي هو عمل ايه كل الأفعال من أول السورة اللي هو فطر السماوات والأرض ووزع الأرزاق وخلق وحذر المسلمين وأرسل الرسل وأرسل الرياح وبيعز المسلمين وخلقكم من تراب ثم من نطفة وما تحمل من أنثى وطوع إلا بعلمه وخلق البحار وفرق بينها وجعل فيها الخصائص ويولج الليل كل ده اللي عمله ربنا انتوا عملتوا ايه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون له الملك وما يملكون شوف هو له الملك ربنا وانتوا ما يملكون من قطمير قطمير دي الحاجة ال- القشرة اللي حوالين النوايا لا يملكونها لا يخلقونها ابتداء ولا يستطيعون أن يملكونها بعد ذلك الملك لله سبحانه وتعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ف... والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير زي ما نقول المعاني بتاعت القرآن دي لما تعيش جو اللي عاشه الصحابة تستفيد منها لما تعيش احنا نقول المعاني العظيمة لا يشعر بها الإنسان إلا على قدر احتياجها لذلك مثلا لو احنا بندي درس عن الرضا بقضاء الله وان ما من مصيبة تنزل الا وفيها صبر وسكينة مع نفس المصيبة وان مع العسر مش بعد العسر وان مع العسر يسرا و و و اللي, اللي عنده مصيبة هو الذي يشعر بقيمة هذا الكلام وهو يحتاج والكلام ده ينزل على قلبه برد وسنقول لك اه كنت محتاج الكلمتين دول ممكن يبقى واحد محتاج والباقي قاعد مش مش مقدر قيمة هذا الكلام فالقرآن نزل في واقع حي واقع صراع بين حق وباطل واقع سورة فاطر من استضعاف والمسلمون لا يملكون شيء وبعد سورة سبأ وقلنا في سورة سبأ هما بيملكوا كل العدة والعتاد وانت بتحزن على كثرة اللي صاروا في طريق الكفر والضحك عليهم من المستضعفين وزين لهم سوء أعمالهم نزول هذه المعاني على قلبك يصبرك أنت تحتاج إلى هذه المعاني قال الله عز وجل كذلك أي نزل القرآن مفرقا لنثبت به فؤادك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج أن يسمع هذه الكلمات فإن ربنا بيقول الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير معقول يعني الدول العظمى دي و و و ما يملكوش قطمير في الكون إن الله عز وجل هو الذي أعطاهم وهو الذي يقدر أن ينزع كل شيء منهم في لحظة الله قادر على ذلك نعم الله قادر على ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ما يملكون من حتى قطمير اللي هي أتفه حاجة لا يملكونها إن تدعوهم لو طلبت منهم ما يطلب من الله هنا المقصود إن لا يجوز أن تطلب من البشر الشيء الذي لا يطلب إلا من الله أنت ممكن تطلب من واحد حاجة هو يقدر يعملها وربنا أذن لك في ذلك إنما ما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا من الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لو هنا الكلام على الأصنام مش هيسمع لأنك بتكلم حجر ولو سمعوا هل بقى ولو سمعوا يعني لو ربنا حتى خلق للأصنام السمع أو لو اللي انت بتدعوهم بيسمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم دي أكتر مشهد يعني محزن للكفار والعياذ بالله مشهد الحسرة لما واحد أفنى عمره في أفنى عمره في شرك معين يجي يوم القيامة يتبرأ منه المعبود الإله اللي عبده يتبرأ منه تخيل لما الأصنام تتبرأ من المشركين يوم القيامة أو الملائكة تتبرأ منهم أو سيدنا عيسى تخيل لما قدام ال... يعني المل... لما يتجمع المليارات من النصارى لما يجمعهم في صعيد واحد وربنا يسأل سيدنا عيسى قدامهم كلهم ويقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك تخيل كلمة سبحانك لما يقولها سيدنا عيسى شعورهم ايه خلاص ما عادش امل افنى عمره في عبادة بطلة الحمد لله على نعمة الاسلام ذلك بيروى لما يروى في الاثار بقى سيدنا عمر لما مر على راهب في الصومعة ومجتهد في العبادة فقال عاملة ناصبة يعمل في الدنيا وينصب في العذاب يوم القيامة أسوأ شيء اللي هي فمن زين له سوء عمله فراه حسن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعوذ بالله من الضلال وقلنا برضو عشان الإنسان الشيطان ما يوسوس له إن ده بيبقى بسنن سنة ربنا يبين له وما كان الله ليضل قوما بعد إذا لهم حتى يبين له وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني بيبقى فيه طريق للمؤمنين واضح هو بيسيبه ده بنديله اللي هو عايزه ونوليه ما تولى أما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره ربنا ييسر له طريق الضلال سره للعسر فهنا ويوم القيامة يكفرون بشرككم يقولوا أنا ما اعرفكش أنا ألقوا إليهم السلم يتبرأوا منهم ويتنازعوا يقول لا أنت ما أشركتش بي يقول لا أنت سواء بقى كان هنا الرؤساء بيتبرأوا من الضعفاء أو الآلهة الباطلة بتتبرأ أو حتى اللي اتخذوهم آلهة وهم مؤمنون زي سيدنا عيسى والملائكة يتبرؤون منهم ثم يقول الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير ينبئك النبأ ده الخبر العظيم يعني هذه الأشياء العظيمة التي سوف تحدث يوم القيامة لا يعلمها إلا الله مثل خبير أي الله عز وجل لا ينبئك مثل خبير ده بنسل بنقوله إيه كأن معنى الكلام إن محدش يتكلم في حاجة إلا الخبير فيها ومحدش هيدلك على أصل الموضوع إلا ما يبقى واحد خبير وأصل كلمة الخبير في في اللغة إن واحد عنده إيه خبرة والواحد عنده الخبرة بكثرة الإيه التجارب الإنسان يكتسب الخبرة إنه يجرب ويغلط ويجرب ويغلط فيحتاج إلى فترة من الزمان من- والتجارب عشان يبقى عنده خبرة الله عز وجل خبير بدون تجارب سبحانه وتعالى بمعنى أن الله عز وجل يعلم إن عاقبة ده كذا لا يحتاج إنه يخلقها مرة ويجربها فتطلع كذا لا حاشاه سبحانه الله عز وجل خبير بدون هذه التجارب الإنسان البشر عاجز قاصر علمه ناقص لازم يجرب عشان ياخد ايه عشان ياخد خبرة ولا ينبئك مثل خبير وبعدين نداء تالت نداء في السورة يا أيها الناس أول نداء كان بالخلق هل من خالق غير الله يرزقكم تاني نداء كان بالتحذير من الشيطان تالت نداء لو استقر في قلب الإنسان فعلا يعيش أسعد حياة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله أكبر يا أيها الناس أنتم مش ربنا أنت اللي فقير أنت, أنت اللي محتاج لربنا مش ربنا اللي محتاج لك يعني مش معنى ان ربنا بيكلمك وبيقولك على تنوع الآيات وخلق لك التنوع ده في الكون لا ده هو غني أنت اللي محتاج لربنا يا أيها الناس أنتم الفقراء حتى بيقولوا ما قالش أنتم فقراء جت بالألف واللام دي ليه فقالوا أفادت الحصر وأفادت الاستغراق يعني إيه أفادت الحصر يعني أنتوا اللي فقراء بس يعني أنت محتاج لربنا ربنا مش محتاج لك وأفادت الاستغراق أنت فقير لربنا في إيه محتاج لربنا في إيه ها محتاج لربنا في إيه في كل حاجة في كل ما تعلمه وما لا تعلمه فيما قبل في في قبل أن توجد أصلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا من قبل أن يوجد وهو لسه تراب وهو نطفة وهو في الرحم وفترة الحمل وأثناء الوضع وما بيكبر في كل لحظة ويحتاج في الخلق وفي الرزق وفي كل حاجة وفي المعنويات يحتاج في كل شيء إلى الله هو يربو وبينمو يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنت فقير أي محتاج إلى الله في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا في دعاء الاستفتاح في قيام الليل أنا بك وإليك أي أنا لا يكون لي قوام إلا إيه إلا بك إلا الاستعانة بك وفي الصباح والمساء بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت بك أصبحنا وبك أمسينا فحتى العلماء بيقولوا يعني إيه بك أصبحنا قالوا بك أي متلبسين بنعمك يعني لو الباء دي للملابسة الاتصال متلب يعني غرقانين في النعم أو قالوا الباء دي للاستعانة أي أو مستعينين بحولك وقوتك فقالوا أنت لا تستطيع أن تصبح ولا تستطيع أن تمسي ولا تستطيع أن تحيا ولا تستطيع أن تموت إلا في نعمة من الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى أنت ما بتيجي تنام بتقول إيه باسمك ربي وضعت جنبي وبك إيه أرفع يعني أنت وأنت داخل تنام بتقول له يا رب مش هعرف أنام إلا بتوفيقك وما اعرفش أرفع جنبي إلا بك شوف الافتقار ده المؤمن يجي يقوم من النوم كده انا يا رب رفعة الجنب دي ما اعرفش اعملها لوحدي مجي للصلاة لا حول ولا اسمع حي على الصلاة اقول لا حول ولا قوة الا بالله ما اعرفش اجي لوحدي المؤمن بيحتاج الى الله المؤمن بعد ما يتعب ويشتغل ويجيب فلوس ويجيب اكل ويخلص اكل يقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير ايه من غير حول ما اعرفش اعمل حاجة انا مفتقر الله في كل شيء من غير حول مني ولا قوة ده المؤمن وما بيقولش كده تواضعا بيقول كده حقيقة ويقينا ما احنا عرفنا اهو في الصورة بقى مين اللي فطر السماوات والارض ومين اللي خلق ومين اللي نوع ومين اللي قدر ومين اللي دبر ومين اللي رزق مين اللي عمل كل ده ربنا يعني هو بيقول كده يقينا مش بيقول كده يعني م- متواضع لا دي حقيقة انه يحتاج الى الله الشمس بتستأذن ده ممكن نفس يخرج ما يدخلش تاني ذلك من معنى قول الله عز وجل انما نعد لهم عدا قال بالنفس انت ليك عدد ال- الانفاس معينة وتموت بعدها فانت تحتاج الى الله عز وجل في كل شيء انتم الفقراء الى الله والله هو الغني من اجمل الاسماء كل اسماء الله جميلة وحسنى اسم الله الغني تحس يعني انك مبسوط يعني اما دايما الواحد حتى يقول لك اللي له ظهر مش عارف ما يتضربش على بطنه ده انت تخيل لو انت متصل بالله معتصم بالله اي مشكلة تقابلك تصف قدميك بالليل وتلجأ الى الله لك اله غني الا تفرح قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا اسم يفرح ان ربك غني لا يحتاج إلى أحد الخلق خلقه سبحانه وتعالى الغني يعني حتى كان بعض الناس بيقول من معاني اسم الله الغني ان في مخلوقات كتير جدا جدا جدا مبدعة يعيش الانسان ويموت ولا يراها امال ربنا خلقها ليه هو غني هو مش محتاج لك لكن انت معتقد ان ربنا خلقها عشان لما انت تشوفها تقول سبحان الله ربنا غني مخلوقات يعيش الانسان ويموت طب طب تخيل كده البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك فإذا خرجوا لا يعودون إلى يوم القيامة يا نهار أبيض الله أكبر إيه ده ما في السماء من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو ساجد أو راكع إيه الخلق ده إيه الغنى العظيم ده مين ال... يعني ال- الإنسان لما بيغيب عن المعاني دي بيعيش في أم أم صغير في الأرض كده في نقطة صغيرة في الأرض وخلاص مشاكله في- م- مخنوق ومتضايق ومحبط ليه تلاقيه بيكلمك عن حاجة هايفة جدا جدا تخيل مثلا عشان أض- أقرب لك المثال تخيل مثلا واحد رخصته اتسحبت في المرور وبعدين قابل وزير مثلا اللي مسؤول عن المرور في ال- في العالم في الجمهورية فبعدين محبط والراجل بيقول له الوزير ده او المنصب ده انت عايز ايه يقول له لا الموضوع صعب والموضوع خطير وانت مش متخيل الازمة وحجم الازمة ضخم جدا ده جا- كتب لي وصله التاني بيقول له ايوه ايه ال ال ال يقول له احد تاني ما- فد- فما يقول له ده رخص يقول له رخ... اجيب لك عشرة بكره رخصة ايه اللي انت امشي من غير رخص خالص مالكش دعوه هو مش متخيل هو بيتكلم على قده فإن هو ما قدر الله حق قدره لا المثل الأعلى أنت دايما عايش مشاكلك الصغيرة على قد ال- شوية الأسباب اللي حواليك وشوية الأرض اللي أنت عايشها وشوية المنطقة اللي أنت ده آخرك أما القرآن بيرفعك فوق خليك تبص على الأرض من فوق فيبقى عندك يقين تشوف كده الأرض من فوق وهي نقطة وسخر الشمس والقمر كل يجري والشمس تجري لمستقر وتعمل تبص من فوق والملائكة طالعة نازلة ورسل وأولي أجنحة ويزيد في الخلق ما يشاء وخلق التنوع وخلق ودبر ورزق وفعل وفعل وفعل فالمؤمن تلاقيه مطمئن المؤمن لما يعيش مع الآيات حتى لو مش مستحضر يعيش مع الآيات دي هو بيخرج مطمن هو مش عارف هو مطمن ليه هو مطمن عشان عرف ربنا انت بعد ما تخلص مثلا سورة زي سورة فاطر انت بتطلع مطمن وعندك سكينة انت مطمن لان انت كنت ضعيف ولسه ضعيف انتم الفقراء والفقير محتاج دايما غني يلجأ له لذلك اسوأ مصيبة يعملها الانسان واول جريمة بدأ بها القرآن في سورة اقرأ انه يستغني يعمل نفسه غني اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ها علم الإنسان ما لم يعلم يعني السورة بتقول خلق الإنسان من علق الإنسان ضعيف علم الإنسان ما لم يعلم الإنسان جاهل وبعد كده ربنا يقول كلا إن الإنسان إيه لا يطغى بيطغى المجرم بيطغى بعد ما كان ضعيف وعلق وجاهل طب بيطغى ليه أن رآه إيه استغنى ما عرفش أنه فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو هو وحده برضه القصر يعني هو بس الغني الحميد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الفقراء إلى الله في كل شيء في طعامكم في منامكم في حياتكم في الرزق في كل شيء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني عن كل أحد هو الغني الحميد فقالوا الحميد بعد الغني ممكن يعني حشاه سبحانه وتعالى يعني كان بالنسبة للبشر ممكن حد غني لكن أفعاله لا تحمد أو غني لا يعطي لكن الله غني حميد يحمد لأفعاله ومن كثرة ما يعطي يحمده الحامدون عطاؤه متصل زي ما يفتح زي ما اتكلمنا في مسألة ما يفتح الله للناس من رحمة ربنا لما بيعطي شبهها مسألة الفتح حاجة مغلقة وبتتفتح فاللي بيتفتح ده سيل بينزل زي العطاء المتجدد المتصل فالله عز وجل عطاؤه لا ينتهي أبدا فهو غني حميد حميد يحمد على كل فعل من أفعاله لو قلنا حميد بمعنى محمود أي يحمده الناس حميد يعني غني وهو غني فكل فعل من أفعاله أهل لأن يحمد عليها سبحانه وتعالى وأن يشكر عليها كل فعل ربنا بيعمله يستاهل الحمد بالتعبير بتاعنا أو حميد بمعنى يحمد يعني يشكر أفعال الناس بالرغم أنه غني ومش محتاج للناس في حاجة إلا لو حد عمل حاجة ربنا يشكره ويديله يعني الله غني لا يحتاج عبادة أحد طب افرض واحد عمل حاجة صلى ركعتين هو ربنا لا يحتاج ذلك يديله يشكر له ذلك ويعطيه أضعاف مضاعفة لكن ال ال العجيب بقى ان ممكن انسان يجي للغني الملك سبحانه وتعالى ويقدم شيء ثم يتباهى بيبقى شكله بايخ قوي اللي بيعمل كده اللي, اللي يتعد اللي بيبقى عنده عجب بعمل تخيل مثلا مشهد ملك من الملوك غني جدا عنده قصور ويعني ويعني اي شيء تتخيله عنده ويعني في المو... يعني في السيارات او الطيارات او السفن في اي حاجة تتخيلها في الاطعمة في الاشربة عنده والناس بقى اللي جاية تقدم له هدايا مش واحد مثلا جايب له عربية جايب له اسطول مثلا سفن لان واسطول السفن ده اللي بيقدمه له اللي بيقدمه الملك هدية محرج لان الملك ده لا, ي... لا يأتي في ملك شيء اصلا تخيل بقى واحد داخل مثلا بكيس اسود صغير كده جايب 2 كيلو تفاح مثلا وداخل ايه للملك وفرحان قوي انا جبت ايه جبت التفاح ده وحطوه في التلاجة عشان ما فرحان يعني تحس شايف شايف عمله قوي فاولا هيجي وسط مين لما تقارن نفسك لعباد السلف هتيجي وسط مين وفي نفس الوقت انت بتقدم لمين هو الغني سبحانه وتعالى المثل الاعلى يعني احيانا واحد يقوم يصلي ركعتين بالليل فتلاقيه حاسس انه هيطير بعد الصلاة يعني تلاقيه يعني حاسس ان, إن هو يعني ممكن والعياذ بالله يفضل يعمل الطاعة يفضل النفس تفضل وراه وراه العجب يضيعه هو ناسي انه مفتقر الى الله ولم يقم الا بتوفيق من الله ولم ي... لم يقل اي شيء الا بتوفيق من الله دايما الانسان يشعر بالمن لله سبحانه وتعالى والتوفيق لله سبحانه وتعالى كل حاجة التوفيق منه سبحانه وتعالى كل شيء منه سبحانه وتعالى فالشاهد الله هو الغني الايه الحميد يحمد على أفعاله ويحمد للطائعين أفعالهم يشكر لهم على ذلك الخطاب زي ما فيه رحمة ورقة وعطف فيه خطاب شديد حتى لا يظن المشركون ان الأمر واسع فيقول الله عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ايه مرعبة خير ربنا بيقول ربنا قادر انه ينسف الارض ويموت كل الناس ويجيب ناس جديدة تطيعه لو شاء لفعل عامل زي الآية الواحد بيقرأها بي مرعبة قول الله عز وجل قل فمن يملك من الله شيئا شوف لما أغضبوا الملك قل فمن يملك من الله لما ادعوا ان لله ولد قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا يعني شوف ال... انتوا بتقولوا عيسى ابن الله عيسى مين اللي يملك ان ربنا يموت عيسى وامه ومن في الارض جميعا اذا غضب الملك سبحانه وتعالى الكل يجثو على ركبتيه حتى الملا... ال... ال... الانبياء يعني حتى ال... ال... ال... الانبياء تجثو على ركبه كله كله كل الناس تقول نفسي نفسي سلم سلم ف إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك حتى واحد يقول ازاي وص... وما ذلك على الله ايه بعزيز الموضوع سهل هتعصوا هي... هيأخذ الجميع بعض الناس هنا قال من معاني الآية دي ايه لو استمر العصيان كتير والكفر اكتر من الطاعة ومفيش مصلحين ربنا هيموتكم كلكم طب والطائعين لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألته أن أهلك وفينا الصالحون قال إيه قال نعم إذا كثر الخبث طب ويوم القيامة بقى زي ما في حديث تاني ثم يبعثون بقى إيه على نياتهم فممكن المسلم يسمع الآيات دي يترعب إن هو العقاب هو مش قادر يغير هو ضعيف لوحده والفساد شديد فالعذاب هيجي هنا إيه عام في في عقوبات في معاصي العقوبات بتاعتها عامة وده له موضع آخر في معاصي الشرع عرفنا ان زي مثلا ترك الأمر معروف نهى منكر ان العقاب منها دي العقابات بتاعتها او شيوع الفاحشة وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الإعلان بالفاحشة في حاجات في الشرع العقوبة بتاعتها عامة ممكن يجي عقوبات عامة واستئصال عام لجزء من الناس المسلم يخاف فتيجي الآية اللي بعدها تقول له طب يوم القيامة بقى ايه ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني إذا كان في استئصال عام أو حصل عذاب عام أو إهلاك عام يوم القيامة كل واحد هيتحاسب إيه لوحده ولا تزر وازرة وزر أخرى لاحظ ال- الآيات دي من قالوا يعني من أكتر الآيات فيها بلاغة الألفاظ بتاعتها طبعا كل القرآن كده لكن على حسب ما بيفتح على الناس يعني ولا تزر يعني ايه تزر يعني ايه تحمل والوزر هو الحمل الثقيل قالوا الوزر والوقر بمعنى وحتى وزنا ومعنى الوزر والايه الحين بعضهم قال ان الازر هو الظهر اشدد به ازري يعني كأن منظر واحد ماسك ظهرك بيشدك وقالوا ان الوزر الحمل اللي يتعب الظهر فلا تزر اي لا تحمل وازره كل واحد هيبقى شايل الحمل بتاعه فربنا سمى كل نفس في اللحظة دي ايه وازرة وازرة يعني ايه يعني لحظة حمل اثقال ولا تزر ايه وازرة وازرة يعني واحد ايه في اللحظة دي ايه اسم فعل في اللحظة دي عامل ايه شايل يبقى لا تزر وازرة وزر ايه اخرى من اللفظة فعلا هو شايل حمل تقيل ولا تزر ايه وزرة هو شايل الوزر بتاعه في و... في وزيره جنبه يعني في واحد جنبه شايل ما يعرفش يشيل الشيله بتاعته كل واحد شايل الايه شيلته ولا تزر وازره وزر اخرى اي وزر نفس اخرى لا تحمل اي نفس حمل اي نفس اخرى كل واحد هيشيل ايه شيلته وسماها وازره لانشغالها بحملها يعني جاب لفظ ما قالش ولا تزر نفس وزر اخرى ليه سماها وازره سماها بالفعل بتاعها ليه عشان يعرفك ان هي مشغولة كل واحد مشغول بنفسه كل واحد يوم القيامة قاعد عمال يفكر ده انا عملت كذا يوم يا نهار ده ايه اللي هيحصل ده انا وكل واحد مشغول فهو مش مش فاضي ولا تزر وازرة ايه وزر اخرى طيب ده مش هي... محدش هيروح يشيل حاجة من حد يبقى الجزء الاول من الايه ربنا بيقول محدش ايه يعني مش هتلاقي واحد كده ايه يقول لك ده انسان شهم ونبيل طول ما احنا في الاخره عمال يروح للناس يقول له ممكن اشيل عنك سيئه طب ممكن الكلام ده ايه الكلام ده مش موجود الكلام ده ممكن فين في الدنيا يشيل عنه شنط او يشيل عنه حاجه انما في الاخره الكلام ده مش مو... مش هتلاقيه محدش هيروح يتطوع ويشيل سيئه حد ابدا طب هو مش هيعمل من نفسه طب افرض حد طلب شوف بقى الايه وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب الآية دي عايزة درس لوحدها احنا هنمر بسرعة كل لفظة فيها عايزة وقف وإن شك ما حدش هيعمل كده كأن نادر ان حد لأن كله هيبقى ملبوخ طب في ناس الحمل بتاعها تقيل جدا هتعمل ايه وإن تدعو تدعو تنادي بتضرع وإن ايه تدعو يعني هتنادي لكن هتنادي بصوت عالي وفي ايه تضرع وبكاء عمالة تنادي تخيل مشهد واحد يوم القيامة شايل الأحمال وعمال يصوت وينادي وإن تدعو إيه برضو ما قالش نفس قال إيه مثقلة مثقلة يعني إيه بقى الوزر بتاعها كان إيه كان تقيل قوي والمثقلة النفس المثقلة ده بعضهم حتى قال وإن كان مش ده الراجح أنا الراجح إن النفس بعضهم حتى قال ولو كانت أنثى يعني لما تدعو مثقلة يعني تخيل منظر ست كبيرة شايلة أحمال تقيل من الذنوب على ظهرها يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون أعوذ بالله من الذنوب وإن تدعو تنادي بتصوت مثقلة شايلة حمل تقيل جدا جدا جدا تقيل عليها يبقى مثقلة جت مؤنثة إما عشان النفس أو عشان مؤنث وده مرجوح او اللي شال حمل طويل بقى له فترة طويلة لما الانسان يتمرس في حاجة زي ما نقول مثلا عالم لما يتمرس كتير في العلم نقول عليه ايه علامة التاء التانيث دي التمكن في الشيء او رحالة معايا رحالة مش معناه مؤنث او علامة مش معناه ايه مؤنث معناه ان هو ايه تمكن في العلم فمثقلة شايلة حمل تقيل جدا وان تدعو مثقلة الى حملها عمال يشاور للناس على الايه على الحمل بتاعه يعني هو مش عايز منه لما بينادي مش عايز منه اي حاجة لا عايز حد يواسيه وعايز بس حد يعمل معاه ايه يشيل وان تدعو مثقلة الى حملها عايز اي حد يشيل عنه لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب تاني بقى لا يحمل المفروض لما بتشيل من واحد تقول تشيل منه ولا تشيل ايه عنه لما تيجي تشيل ايه تحمل عنه لو قال لا تحمل لا يحمل عنه عندي معناه انك خففت لما شلت عندي بيسموه حرف التجاوز وازاله لو كان قال لا يحمل عنه كان معنى الايه ان ما حدش هيشيل حاجه تخفف لكن ممكن يشيل حاجه صغيره بس ما يحصلش ايه بمعنى لو واحد شايل 1000 كيلو ذنوب على ظهره وعشان يخف الحمل محتاج حد يشيل 200 كي 200 كيلو ذنوب مثلا فلو كان قال لا يحمل عنه كان هيبقى معنى الآية محدش هيشيل منه 200 ذنوب بس ممكن حد يشيل ايه ذنبين ثلاثة كلمة لا يحمل منه يعني محدش هياخد منه ايه ولا ذنب سواء خفف او ما خففش عشان كده قال لا يحمل منه ايه شيء نكرة أعم كلمة في اللغة مش هياخد منه ولا ربع ذنب يعني ايه تخيل واحد أو واحدة واقفة في نص المشهد مبكي يعني عايزك تعيش معاه طول الليل النهاردة واحد واقف في عرصات يوم القيامة في العرق وشايل ألوف مؤلفة من الذنوب أو امرأة وبتصرخ وبتنادي كل اللي معدي جنبها عمالة تصوت وتنادي عليه وتشاور كتر الكلام مش عمالة تشاور على الحمل وطب شيله عني ولو شيء ولو ذنب محدش العجيب ان ممكن تنادي على ابنها وما يردش عليها ولو كان ايه ولو كان ذا قربى لا يحمل منه شيء ولو كان ايه ولو كان ذا قربى يعني لو ابنها معدي مش هيشيل عنها سيئة واحدة لو ابوه معدي مش هيشيل عنه ذنب واحد الله اكبر مشهد مرعب ايه اللي يخلي انسان يعيش تابع لحد بقى بعد كده والايات سورة فاطر وتابعة لسورة سبع وبعدها تعالج مسألة التبعية وان عايش في التقاليد او المستكبرين لا انت هتحاسب لوحدك محدش هينفعك محدش هيشيل عنك ولو ذنب واحد ولو معصية واحدة محدش هيشيل عنك ومهما قعدت تصوت وتعيط وتنادي وتشاور وتروح لأقرب الناس وتتحايل ولو ذنب يعني قعدت تقول للناس طب انا خلاص هوزعهم عليك وهدي ما حدش يشيل مني 100 معصيه كل واحد بس يشيل عني ذنب واحد ابدا ولو كان ذا قرب فمشهد مؤلم العجيب ان المشهد ده ما بيأثرش غير في اللي مصدق بالغيب انما تنذر الذين ايه يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه بالرغم انه مشهد مؤثر لكن اللي مش مؤمن بالغيب مهما قعدت تقول له فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الايات كافيه وكفيله بانابه اي احد لكن الناس مش مصدقه بالغيب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات زي ما يجي لنا بقى المره الجايه وما انت بمسمع من في القبور خلاص مش بايدك هتعمل له ايه ما ت... ما... مش تعرف تسمعه ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير وظيفتك الانذار فقط فالشاهد انما تنذر بصيغه الحصر وظيفتك الانذار مين اللي هيستفيد مين اللي هيستفيد انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب اللي مصدق ان في غيب وهيخاف من ربنا هو ده اللي هي... هيستفيد من الكلام ده اللي مش في دماغه الغيب ومش في دماغه الاخره ولا بيصلي ده مش هيستفيد هتقعد تكلمه للصبح انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ودلاله انه خايف من ربنا انه يحافظ على الصلاه اللي بيقول انه خايف من ربنا وما بيحافظش على الصلاه كذاب انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى برضو ده من التربيه النفسيه للداعيه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه زي ما ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم هتعمل ايه زي ما ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وما عليك الا يزكى مش مش عليه ده مش هتتحاسب عليه ما تحملش نفسك فوق طاقتها فلا تذهب نفسك عليهم حسرات زي ما جت في السوره ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه كل حاجة بإيد ربنا في الآخر هو اللي أعلم بالناس هو اللي هيحاسبهم وإلى الله المصير كل الناس يعودون إلى الله عز وجل الله عز وجل أعلم بأحوالهم الله عز وجل هو اللي هيحاسبهم على أعمالهم الله عز وجل حفيظ عليهم الله عز وجل وكيل عليهم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة